النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين استكمالا لما كنا نتحدث عنه في الأمس في محاضرة العلم وبناء الأمم ذكرنا في هذه المحاضرة أن هناك نوعين من العلوم علوم شرعية كالفقه والحديث والعقيدة وغيرها من علوم الشرع وعلوم حياتية كالطب والهندسة والفلك والكيمياء والفيزياء والجغرافيا وغيرها من أنواع العلوم الحياتية لا شك أن الذي يرصد حال الأمة الإسلامية في السنوات الأخيرة يجد أنه بفضل الله عز وجل هناك صحوة إسلامية ملموسة ها نحن نشاهد ما شاء الله لا قوة إلا بالله المساجد ممتلئة وخارج المساجد أيضا ممتلئة والصبر على الصلوات الطويلة وختم القرآن وصلاة التهجد والعبادات العظيمة التي كانت قد فترت عقود طويلة من الزمان قبل الصحوة الإسلامية الأخيرة نرى بفضل الله الشباب المتحمس يقرأ ويتعلم ويدرس في كتاب الله عز وجل وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتفقه في الدين بل منهم من يتخصص إلى جوار مهنته في هذه الأمور الشرعية لا شك أن هذه صحوة تسعدنا لكن لابد من الوقوف في وقفة هامة جدا أنا أعتبر هذه المحاضرة من أهم المحاضرات التي نتكلم فيها مطلقا هذه الوقفة الهامة هي مع العلوم الحياتية ما حال أمتنا في العلوم الحياتية ما حال أمتنا في علوم الطب والهندسة ما حال أمتنا مع هذه العلوم الحياتية لا شك أن أمتنا تعاني حالة من التردي في العلوم الحياتية وليس هذا كلاما عاطفيا إنما هناك ظواهر ومشاهدات واستقراءات نريد أن نتحدث عنها اليوم إذا كانت هناك مشكلة يا إخواني أي مشكلة أول وسائل الحل أن ترفع الواقع ما في حرج أن نرفع الواقع ليست هذه دعوة للإحباط ولا دعوة للتشاؤم يأتي إلينا مريض يعالج من مرض كذا أو كذا لابد أن نرفع واقع المريض عنده أمراض أخرى عمره كم سنة ظروفه شكلها إيه عمل عمليات قبل كده ولا لأ خد أدوية ولا ما خدش أرفع الواقع بتاعه وشوف حياته شكلها إيه حتى نصف العلاج السليم فحديثنا اليوم قد يكون مؤلما حديثنا اليوم بالارقام والاحصائيات والتقارير الرسميه في بلادنا وفي بلاد العالم العربي والاسلامي وفي العالم هذه الاحصائيات والارقام قد تكون مؤلمه لكن هو الم لا بد منه اذا اردت القيام فلا بد من رفع الواقع ذكرنا بالامس ان العلم اساس بناء الامه أهم شيء في بناء الأمة العلم فإن اختفى هذا العلم سقط البناء لا محالة لا أمل لأمتنا في قيام إلا بالعلم لكن هناك فهم عند بعض المسلمين أو عند كثير من المسلمين الملتزمين أن هذا العلم هو العلم الشرعي فقط فتهمل العلوم الحياتية ويهتم بالعلوم الشرعية حديثنا اليوم عن العلوم الحياتية هذه هل يجب أن يهتم بها المسلمون أو لا يجب والواقع الذي فيه المسلمون أهم مهتمون حقيقة به أم هم غافلون عنه مشاهدات ظواهر الظاهرة الأولى قمت بنوع من الرصد للمتفوقين دراسيا في أكثر من كلية في أكثر من جامعة فوجدت أن القليل جدا من المئة الأوائل في الكليات المختلفة في الأماكن المختلفة في البلاد المختلفة من بلاد المسلمين القليل جدا يكون من الملتزمين إسلاميا من أصحاب التوجه الإسلامي الواضح نعم هناك من يصلي هناك من يصوم لكن لا يتخذ الإسلام منهجا له في حياته الذي يتخذ الإسلام منهجا له في حياته ويتفوق ويسبق قليل هذا امر مشاهد هذه حقيقه واقعه بهذه ظاهره نجد ان اصحاب التوجه الاسلامي اولوياتهم اثناء الدراسه مرتبه بصوره يبدو فيها خلل كبير قد يهتم جدا بلقاء ديني او مقرأة للقرآن وهذا طيب لكنه لا يهتم ابدا بحضور محاضره علميه في تخصصه قد يهتم بالخروج في مسيره او مظاهره وهذا ايضا بضوابطه الشرعيه طيب لكن قد لا يهتم بالذهاب الى مؤتمر علمي او ندوه علميه او محفل علمي يتعلم فيه امورا لا يعرفها في تخصصه قد يهتم بالقراءه في فروع الحديث والفقه والقران وغيرها من فروع العلوم الشرعيه وهذا ايضا طيب لكنه لا يهتم في ذات الوقت بالقراءه في مجال تخصصه فتكون النتيجه ان كثيرا من الطلاب الملتزمين والذي عنده واقع غير ذلك يخبرني بعد المحاضره نعم هناك رموز طيبه والحمد لله لكن نحن نتكلم على عموم حال الامه النتيجه في اخر العام ان عددا كبيرا من الطلاب الملتزمين بالكاد ينجحون يعني يجيب مقبول يجيب جيد يجيب ماده يجيب مادتين يعيد السنه والحجه انه مشغول بدين الله عز وجل انه مشغول بالعمل في الدعوه الى الله عز وجل ولا يستقيم ابدا أن يدعي مدع أنه داعية إلى الله عز وجل ثم هو فاشل في علومه التي أوكلت إليه الثغرة التي يقف عليها فهذه ظاهرة وظاهرة ليست استثنائية نجدها في بلادنا وفي بلاد أخرى من بلاد المسلمين هذه واحدة ظاهرة ثانية خطيرة أن كثيرا من الطلاب غير الملتزمين بالتوجه الاسلامي يخشون الالتزام مخافه ان يكونوا مثل هؤلاء ودار بيني وبينهم حديث طويل عن اهميه العلم في الاسلام فقالوا كلام جميل على الورق كلام نظري ليس له واقع في تطبيق حياه الملتزمين ينظر الى هذا والى ذاك فيجد انه في حاله مترديه في الناحيه العلميه فيقول هذا التزم فوصل إلى هذه الحال وهذا لم يلتزم وليس أصلا مسلما أو علمانيا أو غير ذلك من التوجهات الأخرى ثم هو يتفوق ويسبق ويتقدم وهذه دولة علمانية وتسبق الدول الإسلامية وهذه دولة كافرة تسبق الدول الإسلامية وهذه دولة تعبد البقر وتسبق الدول الإسلامية وهذه دولة تنكر وجود الإله أصلا وتسبق الدول الإسلامية هذه فتنة كبيرة جداً لكنه واقع مشاهد ظاهرة ثالثة كنت قد تحدثت معكم عنها بالأمس في عجالة لكن هذه ليست حادثة عابرة هي ظاهرة وهو حديثي الذي ذكرته مع أحد الإخوة من بلد عربي وكنت قد أعطيت محاضرة عن أهمية العلم في الإسلام وكان ذلك في أمريكا وعلق بعد المحاضرة عن أنه لا ضرورة ويتبنى هذا الرأي بقوة ومعه مشجعون وجميعا ملتزمون ظاهرا بالهدي الظاهر في الإسلام ويقرؤون كثيرا جدا في العلوم الشرعية الرأي عندهم أن الله عز وجل قد سخر هؤلاء النصارى والمجوس والبوذيين والهندوس والشيوعيين وغيرهم سخرهم لتصنيع احتياجات المسلمين واعطى الله عز وجل من فضله وكرمه المال للمسلمين فالمسلمين عندهم مال والتانيين مسخرين عند المسلمين لتصنيع الاشياء لهم سبحان الله فكر موج عجيب اكتشفت انه ظاهره مش واحد ده اصبح له مشجعون يرتاح الى كثره المال والى الشراء من هنا وهناك بماله دون ان يفكر في تصنيع او اختراع او ابداع او سبق او رياده لغيره في هذه العلوم الحياتيه هذه ظاهره الظاهره الرابعه ظاهره ايضا ملموسه بشده وهي طرق انفاق المسلمين في اوجه الخير قد يتحمس المسلمون جدا للانفاق على بناء مسجد لكن القليل الذي ينفق على بناء مؤسسه علميه او ينفق على طلبه العلم المغتربين انا عايز حد فيكم يزور مدينه البعوث ويرى الطلاب المغتربين القادمين من افريقيا ليتعلموا في الازهر او في غيره العلوم الاسلاميه وغيرها ينظر الى حالهم عشرة وخمستاشر وعشرين واحد في حجرة أو حجرتين في حالة متردية من الفقر والضياع والواحد منهم سيتعلم ويذهب إلى بلد لعله الوحيد الذي يعرف فيها الدين ومع ذلك الانفاق على طلبه العلم ليس واردا عند كثير من اهل الخير من المسلمين هم اهل خير يدفعون في سبيل الله اموالا كثيره لكن لم يدخل العلم في بؤره اهتمامهم فينفقون على الفقراء والمساكين وعلى امور اخرى هي عظيمه لكن لا يفكرون في انشاء مؤسسة علمية أو رعاية الطلاب هؤلاء أو إنشاء موقع إسلامي يرد الشبهات عن المسلمين أو بناء مدرسة تربي المسلمين تربية صحيحة سليمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا حتى في البلاد الغربية في أمريكا في المدينة الواحدة قد تجد عشر وخمستاشر وعشرين مسجد ولا تجد مدرسة واحدة فيتعلم أطفال المسلمين في مدارس الأمريكان بكل ما فيها من موبقات وأفكار منحرفة وبعد عن الدين كلية ويضيع الأطفال والمسلمون مشغولون جدا ببناء مسجد عاشر أو عشرين أو ثلاثين ولا يجتمعون لبناء مدرسه العلم ليس في بؤره الاهتمام حديثنا اليوم في هذه المحاضره لو خرجنا فقط بوضع العلم في بؤره اهتمامنا حتى دون معرفه الوسائل لتحقيقه فهذا امر جيد هذه نقله هائله ان نصبح من المهتمين جدا بقضايا العلم والتعليم في الامه الاسلاميه والوسائل بعد ذلك باذن الله كثيره والموفق من وفقه الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لكن لازم تكون عارف ان هذه قضيه مهمه محتاجه بذل وقت وجهد وفكر وعرق ومال وحياه تبذل حياتك لاجل هذه القضيه العظيمه الهامه الظاهره الخامسه ظاهرة هجرة العقول الإسلامية من بلاد المسلمين إلى بلاد الغرب. بيسموها ظاهرة استنزاف العقول. استنزاف العقول. أي واحد عنده أمل أن يكون عالم من العلماء أو عنده رغبة وحماسة في التعلم يلتقط في بلاد الغرب ويبدع ويبتكر هناك فيضيف قوته الى قوتهم وعلمه الى علمهم وتتردى الحاله في بلاد المسلمين اكثر واكثر هذه ظاهره ده مش مجرد واحد ولا اتنين ولا عشره هذه ظاهره شوفوا البلاد بتعمل ايه في استقطاب العلماء ولما نضرب امثله من بلاد الغرب او امريكا لا نقصد ابدا الاحباط او التحبيط للمسلمين لا احنا بنرفع واقع زي ما قلنا الواقع قد يكون مرا لكن لابد من معرفته لتغييره لابد ان اعرف اسباب القوه عندهم واسباب الضعف عندنا لنعدل بعد ذلك من المسار فنصبح نحن اقوياء ونسود العالم كما اراد لنا ربنا سبحانه وتعالى امريكا في التسعينات اعطت 12 مليون تاشيره هجره لامريكا 12 مليون تاشيره هجره لامريكا سنة 95 عملوا تعديل في قانون الهجرة علشان يستقطبوا العقول المفكرة والمبدعة في العالم فخصصوا 200 ألف تأشيرة سنويا للعقول المبدعة شوفوا بلاد بتحاول تبني نفسها أكتر وأكتر مع أن أمريكا رقم واحد في العالم في العلوم الآن لكن بتزود أي عقل يظهر فيه نوع من الذكاء أو الإبداع بنعمل له إغراءات عشان يجي بلادنا أمريكا لا يأتي بعقد عمل ويعيش كالأجير العبد عندهم ولكن يعطى الجنسية ويعطى كل الصلاحيات أحيانا مسلم يعيش في بلاد مسلمة سنوات وسنوات ولا يستطيع أن يحصل على هذه الجنسية بينما يذهب الرجل إلى هناك إلى أمريكا بتأشيرة الهجرة ثلاث سنوات ويبقى معاه الجنسية الأمريكية وكأي مواطن أمريكي نحن نريد أن نستفيد من كل الخبرات ما دامت لا تتعارض مع الشرع ونحن المسلمون جنسيتنا مسلمة قابلت واحد والله في الكويت معوش الجنسية أي جنسية خالص بني ادم كده عايش من غير جنسيه اسمه بدون مسمينه بدون يعني بدون جنسيه عايشين في منطقه ما بين الكويت والسعوديه والعراق ومرت الايام وعملوا الاحصائيات من زمان ودول سقطوا من الاحصاء فلا هم عراقيين ولا هم كويتة ولا هم سعوديين فاصبحوا بدون عشرين سنه عايش في الكويت بيحاول ياخد الجنسيه مش عارف عايش بدون راح كندا سنة واحدة خد الجنسية الجنسية الكندية شغال في الكمبيوتر كل إبداعاته في مجال الكمبيوتر لصالح كندا هذه كارثة أمريكا بتعمل 200 ألف تأشيرة سنويا للعقول المبدعة لو في سنة من السنوات جالها 150 ألف بس السنة اللي وراها تاخد 250 ألف عشان تعوض النقص في العقول المبدعه ال 200 ألف تأشيرة دولت بيجي منهم تقريبا 100 ألف من الهند اشمعنى الهند؟ لأن الهند تفوقت جدا جدا في مجال الكمبيوتر سبقت حتى بعض الشركات الأمريكية فبياخدوا 100 ألف مبرمج كمبيوتر من الهند لأمريكا سنويا يا الله تخيل مدى الإضافة الى علوم الكمبيوتر في امريكا ومدى الحرمان الذي ستعاني منه الهند بفقد هؤلاء بس الدولة الثانية دولة أمريكا بتفكر تستقطب العقول المفكرة مش تطردها بعيد لا تجيبها حتى وإن كانوا من دين مخالف ومن عقيدة مخالفة وبينهم وبينهم عوائق كثيرة جدا سواء كانت جغرافية أو مالية أو اجتماعية أو دينية أو عقائدية غير ذلك من العوائق كل ده يتلغي والعقل المتعلم نجيبه عشان يرفع بلادنا فوق وفوق أكتر وأكتر خمسين في المية من الأطباء العرب يهاجرون إلى أمريكا وأوروبا الإحصائية دي ممكن تبقى مزعجة جدا بالنسبة لنا ممكن ما نصدقهاش مش على مصر بس لا ده عندنا في بلاد في تونس في الجزائر في سوريا في المغرب في لبنان هذه بلاد معظم الأطباء فيها بيهاجروا وأصبحت موضة في مصر من حوالي عشر سنين كده بدأت هذه الموضة كل الطلاب عندنا في الكلية في كلية الطب كل الطلاب في الكلية لازم يجتهد قدر ما يستطيع أن يعمل المعادلة الأمريكية أو المعادلة الفرنسية أو المعادلة بتاعت جنوب أفريقيا اه والله حتى جنوب افريقيا نيوزيلندا استراليا ويحاول ان هو يجد فرصه للخروج بلا عوده اللي هينجح هينجح بقانون الانتخاب الطبيعي افضلهم هينجح افضلهم هيهاجر ويقعد هنا اللي مش عارف يهاجر اللي ما عرفش يجيب مجموعه 54% من الطلاب اللي بيدرسوا طلاب العرب اللي بيدرسوا في امريكا وفي اوروبا ما بيرجعوش تاني بيروح يدرس دراسات عليا ما بيرجعش تاني 54% 34% من اطباء بريطانيا من اصول عربيه تلت الطب في بريطانيا قائم على العرب 34% من اصول عربيه من الاطباء في بريطانيا 23% من أصول عربية أيضا في بريطانيا من المهندسين علماء الفيزياء والكيمياء في بريطانيا 15% منهم من أصول عربية كل دول عرب بس لو فتحنا بقى المجال واتكلمنا على الدول الإسلامية يا الله هذه أرقام مفزعة باكستان يهاجر منها أعداد هائلة الهند يهاجر منها أعداد هائلة الهند وإن كانت دولة تدين بالهندوسية والمسلمون فيها أقلية لكن هذه الأقلية المسلمة 100 مليون 100 مليون واحد فكتير منهم جدا بيهاجروا بيهاجروا لإنجلترا ولفرنسا ولكندا ولأمريكا ولغيرها من بلاد أوروبا نيجيريا نيجيريا دولة إسلامية كبرى هجرت إلى الآن 21 ألف طبيب نيجيري إلى أمريكا أمريكا فقط شوفوا استنزاف العقول شوف التعبير تعبير واضح جدا استنزاف العقول احنا بننزف عقول تهاجر إلى غير بلادنا أفريقيا وبلاد منها كتيرة بلاد إسلامية تصدر سنويا عشرين ألف مهاجر سنويا إلى أمريكا وأوروبا بعد كده تدفع 4 مليار دولار سنويا للخبراء الأجانب اللي جايين من أوروبا وأمريكا عشان يعملوا مشاريع في داخل أفريقيا العلماء بتوع أفريقيا صدرناهم واستوردنا علماء من بره ندفع لهم 4 مليار سنويا في في بريطانيا 2000 طبيب عراقي 2000 طبيب الطبيب الواحد في السبعينيات كانت تكلفته على الدولة 45 ألف دولار طبعا حط المنشآت وحط الأدوات والمعامل والتعليم والأجور وكذا وكذا فيطلع نصيب الطالب عشان يبقى طبيب من مرحلة دخول الكلية إلى أن يصبح طبيبا بيتصرف عليه حوالي 45 ألف دولار وبعد كده بنسلمه لبريطانيا ادي 2000 في 45 الف دولار احسب وتوه هذه دولة واحدة العراق هذه ظاهرة وظاهرة خطيرة الظاهرة السادسة مشاهدات في دول غير إسلامية كوريا اليابان ألمانيا كوريا الشمالية الهند البلاد ديت وغيرها من البلاد هذه البلاد وغيرها بدأت الإصلاح والتعليم والنهضة معنا تقريبا من حوالي خمسين ستين سنة هذه البلاد كانت مدمرة تماما ممسوحة بالأرض ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية ممسوحة بالأرض كذلك اليابان كذلك كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وبعدين سبحان الله مع مرور الوقت وان شاء الله في اثناء هذه المحاضرات ممكن ندرس تجربه احد هذه الدول من البدايه الى النهايه نشوف ازاي كان الطريق بداية ونهاية بالعلم كان السلاح الأول وأحيانا الأوحد عند هذه البلاد للقيام ولرفع الرأس في وسط العالم الآن الهند عشان ما نقولش احنا فقراء الهند بلد فقير شديد الفقر وتكدس سكاني رهيب عشان ما نقولش برضو ان المشكله فانظر حولك لا الهند تعداد سكانها دلوقتي حوالي 1200 او 1300 مليون بني ادم اكتر من مليار يعني قرب من الصين دلوقتي الهند سنة 90 كانت بتصدر برامج كمبيوتر ب 150 مليون دولار سنة 90 سنة 99 صدرت ب 4 مليار دولار شوف النمو في سنة 2008 بعد سنتين من دلوقتي هتصدر ب 50 مليار دولار الكثير والكثير عدد هائل من الشركات في امريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا تدار من الهند الشركات الالكترونيه تدار من الهند الاجور اقل والخبره اعلى فتدار الشركات حتى يا اخواني شيء غريب والله التقارير الدكتور لما بيجي يكتب التقرير بتاعه شفت الكلام ده انا بنفسي في اوروبا ولا في امريكا لما يجي يكتب التقرير بتاعه عن الحاله ما بيكتبش بايده عشان ما فيش وقت الوقت ليه ثمن فبيقولوا في كاسيت وبعد كده غيره يكتبه عشان ما يضيعش وقت هو في الكتاب عشان عنده وقت يصرفه في العلم فبيقول التقرير بيتنقل من بقه على طول لجهاز للهند يتكتب في الهند ويرجع متخيلين في الهند من امريكا للهند ومن انجلترا للهند ايوه ما ده ارخص ارخص من اللي هيكتب هناك في انجلترا او في امريكا فشوف قد ايه النمو الحضاري اللي عند بلد مكدس بالسكان وبيعبدوا بقر سبحان الله يبقى في مشكله اكيد لا في مشكله محتاجه ان نقف نفكر فيها الوضع هذا لا يسر ابدا ظاهره سابعه الانفاق على الابحاث العلميه بعض الارقام المفزعه تقرير اليونسكو سنه 2004 بيقول ان العالم العربي مجتمعا بينفق اتنين من عشرة في المية على الأبحاث العلمية اتنين من عشرة في المية من الدخل القومي على الأبحاث العلمية المعدل العالمي للدول القوية ثلاثة في المية من الإنتاج القومي العالم العربي بيصرف اتنين من عشرة يعني اتنين في الألف المعدل المفروض ثلاثة في المية احنا بنصرف اتنين في الألف على الأبحاث العلمية وده يوازي حوالي واحد وسبعة من عشرة مليار دولار الدول العربية كلها إسرائيل بقى إسرائيل تنفق أربعة وسبعة من عشرة في المية من ناتج إسرائيل القومي على العلم على الأبحاث العلمية وديت تقرير يونسكو 2004 ديت اعلى نسبه في العالم في الانفاق على العلم في اسرائيل أربعة وسبعة من عشرة أمريكا بتصرف اتنين وسبعة من عشرة إسرائيل بتصرف أربعة وسبعة من عشرة وعشان الدخل القومي بتاعها كبير عن بلاد العالم الإسلامي اللي الأموال عندنا مكدسة سبحان الله بس مش داخلة في حساب الناتج القومي الأربعة وسبعة من عشرة دولت بيساووا ستة مليار وواحد من عشرة يعني العالم العربي كله بيصرف واحد وسبعة من عشرة مليار وإسرائيل لوحدها بتنفق ستة مليار على العلم سنويا أظن دي حاجة محتاجة وقفة أمريكا بتصرف اتنين وسبعة من عشرة أو اتنين وتسعة من عشرة من ناتجها القومي على العلم بس الناتج القومي بتاع أمريكا رهيب فالمبلغ ده عمل 295 مليار دولار سنويا على العلم 295 مليار دولار تنفق على العلم سنويا بيمثل الكلام ده 35% من الإنفاق على العلم في العالم كله الكلام ده لازم يكون له مردود لما أمريكا تصرف هذه الكمية على العلم لابد أن تكون الدولة رقم واحد لابد أن تجوب أساطيلها مشارق الأرض ومغاربها لابد أن تحتل أفغانستان والعراق وتساعد إسرائيل في احتلال فلسطين ولا يتكلم أحد ده مردود العلم يعني اللي بنشوفه من واقع ليس مستغربا إذا نظرت إلى الأرقام ومرة تانية أقول وأفكر الناس أنا لا أقول هذا الكلام دعوة للإحباط احنا عايزين نقوم على رجلين عايزين نشم نفسنا فلازم أعرف فين المشكلة لعلنا عمالين نحل في المشكلة في مجال تاني خالص وسايبين المجال اللي احنا بنط عن منه وأمرنا برعايته الإسلام من أول كلمة نزلت في القرآن الكريم يعني ما عندنا حجة شرعية مأمورون بالعلم من أول يوم دعوة من أول يوم رسالة إسرائيل وطبعا أنا يحزنني أن أقول إسرائيل لكن للأسف هو واقع مفروض علينا لابد أن نغيره نعم لكن إحصائيات العالم أو إحصائيات اليونسكو وبلاد العالم بصفة عامة بما فيها بلاد المسلمين تعترف بوجود إسرائيل إسرائيل عندهم 217 جهاز كمبيوتر لكل ألف مواطن لكل ألف مواطن خلي بالك المواطنين دولت فيهم أطفال وفيهم نساء وفيهم رجال يعني تقريبا لا يخلو بيت ولا مصلحة من جهاز كمبيوتر مصر فيها تسع أجهزة لكل ألف مواطن 217 احنا عندنا تسعة الأردن فيها 52 ولبنان 39 الباحثين العلميين العالم العربي مجتمعا كله 136 باحث لكل مليون مواطن في كل مليون بني آدم عربي فيهم 136 باحث إسرائيل لكل مليون يهودي عايش في إسرائيل فيهم 1395 باحث احنا بنتكلم على الدول العربية مجتمعة مش على مصر الدول العربية مجتمعة 136 باحث لكل مليون مواطن إسرائيل بس اللي هي عبارة عن 5 مليون وشوية إسرائيل بس 1395 باحث لكل مليون مواطن أمريكا 4374 باحث لكل مليون مواطن اليابان 5000 لازم يكون في فجوة إذا كان في 5000 واحد في اليابان أو 1395 في إسرائيل أو 4000 وكسر في أمريكا بيشتغلوا في العلم لازم يطلعوا حاجة وعندنا 136 بس على كل الدول العربية مجتمعة بكل إمكانياتها المالية والبشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله لو خدنا الميزانية بتاعة العلم في البلاد بيقسموا ميزانية العلم ديت على عدد السكان يعني البلد دي بتصرف مليار فيها مليون مواطن يبقى كل مواطن ليه كذا مصروف عليه في العلم في قضية العلم يصرف على المواطن الإسرائيلي في العلم 922 دولار سنويا والمواطن الأمريكي 1005 دولار سنويا والمواطن المصري 6 دولار سنويا 6 دولار سنويا عشان العلم يعني نحاول تحسين العلم وما إلى ذلك عند عموم الشعب 6 دولار يلا 6 دولار كاملة لكل مواطن مصري الكلام ده ممكن واحد يقول لك اصل احنا فقراء غلابه لا في فلوس بس العلم مش أحد بؤر الاهتمام تصرف في وجوه تانية ممكن أدفع لمدرب كرة 30 ألف دولار و25 ألف دولار بس ما أدفعهمش لعالم وما أدفعهمش لمؤسسة علمية هذا خلل في الفهم والفقه العالم العربي كله بينشر في السنة الواحدة في العلوم البيولوجية على سبيل المثال علوم الأحياء 447 بحث إسرائيل لوحدها بتنشر 593 بحث سنويا أمريكا بتنشر 14 ألف بحث و50 سنويا ده فرع من فروع العلم كذلك في الطب والهندسة وعلوم الفلك والفضاء والنووية وغير ذلك من الأمور دي معلومات موثقة وإحصائيات رسمية مش جايبينها من جورنال معارضة لا دي إحصائيات رسمية حكومية سواء في مصر أو في العالم العربي أو في العالم الإسلامي أو في العالم ككل إحصائيات اليونسكو الأمم المتحدة ولا ننكرها وقلت لكم مش مشكلة فلوس مؤسسة علمية كبرى في مصر بدون ذكر أسماء أنا شفتها بنفسي بتصرف 15 مليون جنيه لتجميل السور بتاع المؤسسة ومستحيل انك تعرف توصل لألف أو ألفين جنيه عشان بحث علمي في فلوس ممكن يعمل مكتب بمليون جنيه تأسيس المكتب من الرخام بأنواع المختلفة المستوردة من إيطاليا وأسبانيا وتركيا وغيرها من بلاد العالم ممكن ينفق عليه أكثر مما ينفق على أبحاث علمية سنة كاملة الظاهرة الثامنة بيقسموا العالم لخمس فئات حسب الإنجاز التقني في الدولة قادة مجموعة اسمهم القادة دول 18 دولة في العالم منهم للأسف إسرائيل بحسب الإنجاز التقني أرقام إحصائيات وفي دول محتمل أن يكونوا قادة فيهم بفضل الله ماليزيا دولة واحدة إسلامية الدرجة الثالثة النشطون الناس اللي بتعافر يعني إن شاء الله خير تحاول وده كويس أحسن من اللي وراه فيهم الحمد لله ست دول إسلامية منهم مصر بفضل الله واندونيسيا وتونس وسوريا والجزائر وايران وان كنت اعتقد ان ايران وضعت هنا لظروف سياسيه اتوقع انها اعلى من ذلك يعني ثم الدرجه الرابعه المهمشون معظم بلاد العالم الاسلامي والدرجه الخامسه اخرون ناس ما لهمش دعوه باي حاجه يعني القضيه مش موجوده اصلا في يعني ايه علم اساسا يعني ايه قراءة وكتابة؟ أنا بتتكلم على إيه؟ يعني إيه جامعة؟ يعني إيه مدرسة؟ يعني آخرون ما فيش داعي يخشوا في التقسيم ما لهمش لازمة دول. ولاحظ ربط الأمم المتحدة لقضية القيادة دول قائدة ودول يحتمل أن تكون قائدة بالإنجاز التقني. ما ربطوهاش بقوة السلاح ما ربطوهاش بكثرة المال بعدد السكان بالوضع الجغرافي لا ربطوها بايه بالعلم وهذا لا يتعارض مع ديننا احنا قلنا امبارح ان اساس بناء الامه العلم والامم التي تتصف بالعلم تقود وتسود الظاهره التاسعه عشان يعني نخلص عليكم انا والله اقول هذا الكلام ولست حزينا لاني اعلم انني اخاطب اناسا إذا وضعوا أيديهم على المرض عالجوه بفضل الله عز وجل إمكانياتنا وقدراتنا هائلة إذا كانت كوريا وكوريا الثانية الشمالية والهند وهذه بلاد تستطيع أن تقوم فلا شك أن المسلمين يستطيعون القيام بل والسبق لا يمكن ابدا لاي عقل ان يقبل لهم حاله التخلف وهم يمسكون بكتاب الله عز وجل وسنه الحبيب في ايديهم صلى الله عليه وسلم فالذي يقبل عقلا في حق الاخرين من المؤكد أنه يقبل عقلا في حقنا بل وأكثر لكن المهم نحط القضية في اهتمامنا نهتم بيها ترتيب الجامعات على العالم لعلكم كلكم قرأتوا تقرير جامعة جياو تونغ في شنغهاي في الصين على ترتيب ال 500 جامعة الأوائل على العالم كان سنة 2004 أنا طلعت تقرير سنة 2005 كمان اللي هو لسه لم ينشر في الجرائد بعد ولم يشتهر وقارنت من الاثنين الحقيقة النتائج متقاربة جدا جدا مما يعطي نوع من الانطباع أن هناك دقة في المعايير لهذه التقارير بعض الناس بتشكك في هذه التقارير أنا بقول حتى لو فيها بعض الانحياز فلما تقرأ التقرير لا تجد مخالفة كثيرة عن الواقع يعني هم مش مضطهديننا ما احنا بنقول أرقام دلوقتي واحنا عايشين جوه الأرقام ديت ما احنا شايفين يا اخوانا فالترتيبة ديت أنا أرى أنها ترتيبة عادلة إلى حد كبير قد يكون فيها ظلم هنا أو هناك في نقطة أو نقطتين لكن في العموم هي صحيحة لأن مشاهدات المسلمين لهذه الأمور مشاهدات تقول أنها صحيحة بيعملوا ترتيب للجامعات في العالم من جامعة واحد إلى جامعة 500 بحسب درجة التفوق في التدريس في هذه الجامعات عدد الجوائز العالمية التي أخذتها هذه الجامعة عدد الباحثين والأساتذة الذين نشروا بحوث عالمية في مجلات محترمة علميا عدد التخصصات النادرة في داخل الجامعة عدد الطلاب المتفوقين عدد الطلاب المرموقين في الشركات الكبرى في العالم عدد المحركين للأمم الذين درسوا في هذه الجامعات يعني معايير معايير قوية جدا فخرجوا منها ترتيب ال 500 جامعة الأوائل تقرير سنة 2004 ولا حول ولا قوة إلا بالله ال 500 جامعة مفهومش واحدة إسلامية ولا جامعة واحدة إسلامية في ال 500 جامعة الأوائل تقرير 2005 الحمد لله دخلت واحدة تركيا ودخلت بجامعتين جامعة رقم 409 و468 على العالم كويس الحمد لله فعلا ما هو احنا مش هنتوقع ان انت متردي بعد ال 500 وفجأة بقيت الأول لا مش طبيعي لكن الطبيعي ان احنا بنحاول ونتقدم ده جيد وتركيا فيها نهضة قوية جدا وتجربة تركيا أيضا تحتاج إلى دراسة أمريكا الدولة الأولى في العالم في الجامعات وده شيء مش مستغرب تخيلوا ان في ال 500 جامعه اللي على مستوى العالم في 168 جامعه امريكيه واللي عامل التقرير الصين يعني لو في نوع من الاضطهاد هيضطهدوا امريكا يعني علاقه الصين بامريكا مش علاقه جيده لكن دي وقائع احنا شفنا الكلام ده بعينينا الجامعات علميه بشكل حقيقي 168 جامعه في ال 500 الاوائل المية الأوائل فيهم 53 جامعة أمريكية العشرين الأوائل فيهم 17 جامعة أمريكية وجامعتين من بريطانيا ثلاثة وعشرة وجامعة واحدة من اليابان اللي هي نمرة 20 في تقرير سنة 2005 تقرير 2004 كانت 14 الجامعة اليابانية جامعة طوكيو وفي التقرير 2005 بقت الجامعة رقم 20 لكن 17 جامعة من العشرين الأوائل على العالم جامعات أمريكية الجامعة الأولى طبعا هارفارد وتسبق اللي وراها اللي هي كامبريدج بتاعت إنجلترا تسبقها بمسافات بمسافات كبيرة يعني الدولة الثانية في الجامعات إنجلترا وعدد الجامعات بتوعها في التقرير 40 جامعة أمريكا فيها 168 جامعة وإنجلترا فيها 40 جامعة الدولة الثانية وراها على طول 40 جامعة شوف الفجوة عشان كده أمريكا قائد وإنجلترا تابع مع كل التاريخ العريق لإنجلترا بالمقارنة لأمريكا أمريكا دولة حديثة جدا 200 وشوية 200 سنة وشوية إنجلترا بقى الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس وتاريخ طويل تابع الآن لأمريكا لأن العلم مع أمريكا وبفجوة كبيرة بينها وبين انجلترا الدولة الثالثة اليابان ب 34 جامعة إسرائيل رقم 12 على العالم فيها سبع جامعات في التقرير ده أول واحدة منهم 78 في تقرير 2004 كانت 90 يعني بتتقدم في أفريقيا كلها ما فيش غير دولة واحدة اللي هي جنوب أفريقيا فيها أربع جامعات بس غير كده في أفريقيا ما فيش ولا جامعة موجودة محدش يقول الفقر السبب كل حاجة الفقر الفقر والله العظيم في فلوس كتير في البلد في فلوس كتير جدا 7000 سنة انتوا عارفين ولسه عايشين الحمد لله الحمد لله في دول فقيرة كتير موجودة في القائمة في المجر في الهند في البرازيل البرازيل لها أربع جامعات في الأرجنتين تسمع الأرجنتين؟ الأرجنتين طبعا سمعناها في الكورة لكن هي غير الكورة بلد بيشحت بلد غلبان ما سمعتوش الأزمة الاقتصادية الرهيبة اللي كانت هناك عندهم جامعات موجودة في التقرير شيلي المكسيك الدول الصناعية الثمانية الكبرى سبعة منهم في العشرة الأوائل على العالم مش صدفة باستثناء روسيا بس هي اللي خرجت ترتيبها 17 طبعا كانت أقوى من كده أيام الاتحاد السوفيتي بس انتوا عارفين الفرقة ضعف فلما اتفكت الجامعات بتاعتها مستواها تدنى جدا يبقى ديت ظواهر موجودة التقرير ده اتعمل سنة 2004 واتعمل 2005 وهيتعمل 2006 والمعايير بتاعته معايير علمية والمعايير دي بتقول إن الجامعات الإسلامية محتاجة وقفة والطلاب المسلمين محتاجين وقفة والأساتذة المسلمين محتاجين وقفة الظاهرة العاشرة والأخيرة عشان أقول لكم في الآخر تلك عشرة كاملة مش كده؟ لازم ولو طلعوا غير كده يبقى في حاجة غلط يبقى في حاجة راحت مننا مرتبات الهيئات التعليمية لا حول ولا قوة إلا بالله من الصغر إلى الكبر أساتذة الجامعة أساتذة الجامعة الأستاذ الجامعي في مصر بياخد واحد على خمسين على الأقل من مرتبات الأستاذ الجامعي في أمريكا كارثة طبعا أنا مش بقول كده عشان أنا أستاذ جامعي ونفسي مرتبي يعلى انا بقول كده عشان معظم الاساتذه الجامعيين بيشتغلوا بعد الظهر والصبح عشان القطر رزقهم ما عايز يعيش ما هو انت مقفل له الدنيا كلها مديله مبلغ مستحيل هيعيش بيه مستحيل وهناك بياخد خمسين ضعف على الأقل بعض الجامعات بتدي مئة ضعف والأسعار هناك على فكرة أرخص من عندنا فتخيلوا الفارق فالواحد هناك لما يشتغل من 8 ل 5 هيشتغل من 8 ل 5 في منتهى الدقة لأنه واخد وراضي باللي واخد واخد كتير قوي والكلام ده مش إنفاق بالهبل كده وإنفاق ليس له وزن ولا حساب وعلم عندها فلوس عمالة تبعتر بيها لا هذا الإنفاق يأتي بمال ما أنت لو عندك علماء بتصرف عليهم هيطلعوا لك فلوس بدل ما تعمل أقصى أحلامك إنك تستورد جهاز ماكينه من الدرجه الثانيه او الثالثه هتصنع عندك جهاز من الدرجه الاولى العالم كله هيجري عليك عشان يشتري منك وهيبقى عندك اللي ما عندهمش ويبقى القرار في ايديك وتبقى رافع راسك بالعلم فمش هبل هذا الانفاق على هؤلاء العلماء ينتج دولا قويه صاحبه سياده وقرار في العالم وما نقولش برضو الفقر تاني وتالت وعاشر ليه لأن الوزير عندنا بياخد أكتر من الوزير عندهم. والله. أه والله العظيم. المرتب الحلال الشرعي. المرتب القانوني. المرتب القانوني أكتر من المرتب القانوني عندهم. أصل عندهم مرتبات يعني مجحفة خاصة بالوزراء وخاصة برئيس الجمهورية. والله عندهم هناك تضييقات سبحان الله جامدة جدا. وغير مسموح له أن يقبل هدية في أثناء فترة يعني وزارته أو حكمه حتى إسرائيل نفسها شوفوا بيتحاكم الراجل زعيم الدولة بيتحاكم عشان يعني كان مدي بعض التسهيلات لشركة من الشركات يشك أنه أعطى هذه التسهيلات يعني لسه في دور الشك لكن الوزراء بياخدوا مبالغ خرافية حقيقة الوزير ومكتب الوزير ونائب الوزير ورئيس المصلحة و... مبالغ خرافية ورئيس الهيئة بتاعت ال... مش عارف الايه والهيئة بتاعت ايه بتصل المبالغ يا إخواني إلى 200 ألف و250 ألف وأكتر شهريا مش سنويا شهريا المبلغ ده ما بيحصلوش وزير هناك سنويا ففي خلل في التوزيع في خلل في الاهتمام في خلل في القضايا الماسة للأمة الإسلامية بنتكلم على أساتذة الجامعة تعال اتفرج على مدرسين لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا أكيد موجود معانا ما شاء الله عدد لا بأس به من البؤساء الذين يعملون في التدريس تخيل انت ده دوره ان هو يعلم ويربي ويبدع ويخرج جيلا قادرا على قيادة العالم والاخر يروح يديله 150 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه في الشهر ويجي صفحات في الجرائد طويلة جدا على الدروس الخصوصية امال هيعمل ايه طيب هيسرق انا مش مع الدروس الخصوصية بس في نفس الوقت مش مع انه ياخد 100 جنيه و200 جنيه وتقول له ما تديش دروس خصوصيه يعني ما تلفش الحبل حوالين مشنقته وتقول له ما تقولش اي ما تعترضش فلازم تتصلح المنظومه كلها القضيه في الاساس قضيه فهم الموضوع في اهتمامنا ولا لا قضيه العلم في اهتمامي ولا لا مع اولادي مهتم بيها ولا لا مع مدرستي مهتم بيها ولا لا مع المصلحه اللي انا فيها الوزاره اللي انا فيها الهيئه اللي انا فيها الجامعه اللي انا فيها المدرسه اللي انا فيها قضية العلم قضية تشغل أذهاننا ولا مجرد النجاح الحمد لله الولد نجح من سنة لسنة ومن سنة لسنة والله في طلاب في الإعدادية ما يستطيعون أن يقرأوا ويكتبوا في الإعدادية في بعض الباحثين في الجامعة أنا كنت بدي محاضرة في كلية دار علوم دار علوم اللي هي مهتمة وأحد فروعها الرئيسية اللغة العربية وبعت لي واحدة طالبة جواب يعني سؤال بعد المحاضرة أجاركم الله على اللغة المكتوبة بها الخطاب والله يعني لولا أن أنا جوه الكلية ومتأكد وفي حالة وعي كامل تخيل أن أنت مع كي جي 2 كي جي 1 أولى ابتدائي تانية ابتدائي بالكتير حرام نظلم بتوع تالتة ابتدائي خط ركيك جدا وكلمات عجيبة كل قاف طبعا مكتوبة كاف وحاجة يعني والهمزات كلها طبعا مضروبة طبعا بقى ناهيك عن الإعراب وال يعني الكلام ده بنتكلم في الوهم بقى إعراب والنحو والصرف والكلام ده اصرف ذهنك تماما عن هذا الصرف فتصرف ذهنك عن أي شيء متعلق باللغة في قراءة الخطاب هذا دي كارثة هل يا ترى هذه القضايا في دماغنا ولا اللي شاغلنا ان ناخد شهاده اعلاها في البيت هو الحمد لله خدت بكالوريوس او ليسانس كذا او كذا وخلاص انتهت القضيه الحمد لله انت عايزين ايه اكتر من كده خلصت الجامعه اهو لا يا اخواني القضيه محتاجه وقفه جاده يا ترى الكلام ده في ديننا يا ترى الحاله اللي احنا وصفناها دلوقتي يتهم بها الإسلام ده واقع بيتهموا بيه الإسلام بيقولوا الإسلام دين تخلف بيقولوا الإسلام دين رجعية بيقولوا المسلمين وضعهم كذا كذا كذا وهذا لأنهم مسلمين أما اشمعنى الدول التانية اللي بتعبد أي حاجة شجرة ولا بقرة ولا بشر ولا ما بيعبدوش بتتقدم اشمعنى العامل المشترك في هذه الدول الإسلام إذا الإسلام يدعو إلى التخلف هذا كلام يقال في الغرب ويكتب في كتب وفي تحليلات من يرد هنرد برضو بالكلام ولا هنرد بأبحاث علمية وهنرد بتحرك نحو العلم منذ الطفولة وإلى الكبر اللي قاعدين دولت لازم يرتقوا في علومهم النهاردة عن امبارح وبكرة عن النهاردة الكلام ده مش هزار يا إخواني الذي يريد لأمته أن تقوم لابد أن يعلم أنه بغير ذلك لن تقوم لأن في سنن الشمس بتطلع من المشرق وبتغرب من المغرب سنن والأرض بتلف حوالين الشمس سنن هذه ليس فيها تغيير إلا في آخر الزمان عندما ينهار الكون وتقوم القيامة أما في حياتنا مطالبين بتطبيق السنن ولم نخدع لم نخدع كل شيء واضح في كتاب ربنا تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نحن لسنا معذورين بالجهل في هذه القضايا اللهم قد بلغت اللهم فاشهد اللي عايز لأمته رفعة يروح يذاكر دلوقتي يروح يتفوق في علمه أنا عارف أن في معوقات بالهبل معوقات كثيرة أنا عارف أن في معوقات هائلة في بلادنا وفي غيرها لكن ليس هذا مبررا للقعود المساحة المتاحة للتحرك ممكن تبقى دايرة هنقول مثلا قطرها كيلو يبقى أنت لازم تتحرك في الدايرة اللي قطرها كيلو وتحاول توسعها لكن لو اتحركت في دايرة قطرها متر يبقى أنت مقصر العلوم اه فيها بعض المشاكل في المناهج التعليمية وفي بعض المشاكل في الفساد في التدريس وبعض المشاكل هل يا ترى بذلت الوسعة فيما هو متاح ولا القضية مش في بؤرة الاهتمام وانت مشغول فيما تسميه الدعوة وانت راسب او فاشل علميا لا تستقيم هذه الدعوة مين هيسمع كلامك في بلاد المسلمين او في غير بلاد المسلمين العقل يحتم علينا ان نتحرك الان في هذه القضيه الحديث يحتاج الى وقت وانا اعلم انني قد اطلت عليكم غدا او بعد غد ان شاء الله في المحاضره القادمه نتحدث عن راي الدين في العلوم الحياتيه عن قيمة العلوم الحياتية في الشريعة الإسلامية عشان تبقى عارف إن أنا مش بقولك الكلام ده استنباط عقلي فقط أو استنتاج فكري أو مجرد ترف فكري بنتكلم مع بعض بنعمل حبة إحصائيات لأ ديننا يأمرنا بالتفوق في العلوم الحياتية والذي يقصر في ذلك آثم وسيحاسب يوم القيامه عندما يقف امام ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان والله هذه ثغرات ستسالون عنها وستسالون عن الفتنه التي يقع فيها غير المسلمين برؤيه حال المسلمين المتخلف سنسال جميعا الذي سينجو فقط هو الذي اجتهد وبذل الوسع حتى وان لم يوفق في زمانه عملت اللي عليك هو ده المطلوب منك لا يكلف الله نفسا الا وسعها بس اعرف ان عليك كتير قوي وان امكانياتك تسمح باكتر من اللي بتعمله اضعافا مضاعفه وانا على يقين من ذلك امه الاسلام امه ولاده الخير فيها الى يوم القيامه هذا وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا لا نشك فيه مطلقا باي حال من الاحوال نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع